الروحاني اقرأ وارتقب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي مع الوجه رقم أربعة من الآية 17 للآية 24 نفتح المصاحف ونبدأ بالشكل الجديد مع الحلقة الثالثة من الشكل الجديد وقبل ما تعرف ضيوفنا في الاستوديو بفضل الله تعالى ردود أفعال طيبة جدا في تغيير البرنامج لكن اللي لفت انتباهي في ردود الأفعال من خلال رسائل ال SMS في رسالة جت بتقول أو صاحبها بيقول ليه ما نخليش نص صفحة بس عشان نسمع تعليق على الآيات بشكل كبير والاستفادة تبقى أكبر وجات رسالة تانية بتقول ليه ما يبقوش صفحتين وجهين عشان احنا كده بنراجع معاكم وما ناخدش وقت في المراجعة يعني احنا بفضل الله تعالى احنا عملنا الوسط الصفحة بين النص وبين الصفحتين فيعني يعني اظن ان ان شاء الله كده لو استمرنا بالشكل دوت وكملنا البرنامج بعد كده بالشكل ده ان شاء الله باذن الله تعالى الفايدة تبقى اكبر باذن الله وقبل برضه ما نتعرف على ضيوفنا ان شاء الله بالنسبة لمعهد معلم القرآن الكريم اللي كنا اعلنا عنه قبل كده بفضل الله تعالى الامور ماشيه كويسه جدا لكن في خبر جديد باذن الله تعالى عندنا دوره للمعلمين والمعلمات هتبدا من واحد ثلاثة من اول ثلاثة دوره للمعلمين والمعلمات هيبقى فيها لغه عربيه وفيها تجويد مكثف وهيبقى فيها مراجعه للقران كاملا في خلال سنه ونص او سنتين يعني حسب الايه الوقت اللي هيتاح لينا من خلال برنامج الموضوع لهذا الامر انت على ضيوفنا معانا الشيخ محمد فريد اهلا بيك يا شيخ محمد اهلا بحضرتك منور يا شيخ محمد الله يبارك في حضرتك زعلان ليه يا شيخ محمد مش زعلان لا طيب آه، ضيفنا الثاني الشيخ عصام عبد القادر اهلا بيك يا شيخ عصام مرحبا بك يا مولانا.
ابو بسمله عزك الله الله يحفظكم ان شاء الله نبدا على طول عشان نستفيد من وقت الحلقه افتحوا المصاحف بقى ونبص في الايات الوجه رقم أربعة من الايه 17 وضيوفي معايا هيرددوا خلفي ونتناقش في بعض الاخطاء اللي بنسمعها من خلال سماعنا لاخوه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران نبدا ان شاء الله جاهزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احنا كل لقاء هنقول الاستعاذة والبسملة ده من باب ضبط قراءة الاستعاذة والبسملة نعم لكن في خلاف بين أهل العلم على آه الإصرار بالاستعاذة وهل بسملة آه مستحب ان انا اقرا بيها في وسط ال- ال- الصوره ولا لا ده ده يعني مش محل ايه خلاف عندنا لكن احنا ب- بنهدها كل مره من باب البيان فقط بيان نطقها الصحيح ان شاء الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون أنا وقفت وقفات ثلاث مع انقطاع النفس يعني مع النفس الضيق لا النفس الواسع قوي ولا النفس الضيق قوي يعني ده الوسط وأظن إن إحنا وقفنا وقفات لا تؤثر على المعنى والآية موصولة أصلا لا وقف فيها ن- نتكلم بقى مع ضيوفنا ومشاهدينا الكرام على الأخطاء اللي بنسمعها في الآيات مثلهم كمثل الذي استوقد آه بنسمع ناس تقول إيه استوقد استو الواو عندي مرققة ولا مفخمة ورقاق مرققة اه في ناس بتفخمها عشان القاف اللي جايه بعديها نعم.
لا خد بالك خلص الواو استو قا ون- وبتدي تساعد الايه ابتسامة بسيطة.
للقاف نعم.
ال- الأخ- م- م- اللخبطه الثانيه في خطا خطير جدا وكتير من الناس بيخش باله منه خدوا بالكم بقى بس على صلى على النبي صلى الله اللهم عليه صل وسلم فلما اضاءت انا عملت كده ايه ولد همزة احسنت ولدت الف عملت بدل نعم. نعم.
خليتها زي ايه امنوا نعم.
اضاءت اه خدوا بالكم انا لو عملت كده يبقى انا اضفت للقران حرف غير مرسوم في المصحف نعم.
غير منطوق في قراءه النبي صلى بيبدأ الله عليه بهمزة وسلم بألف، نعم.
يبقى ايه فلما اضاء اضاء اضاء طب اللي عمل كده عمل كده ليه عشان يفصل بين الهمزه المرققه والضاد المفخمه يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل الهيئه ديت ان انا ازود زمن الحركه بتاعت ال- ال- الهمزه اللي هي الفتحه عشان ما اجيبش الف اقول ايه اضا اضا تمام تمام
آه وتركهم وطا هي وطا ولا وتا تاء.
ايوه وتركهم يبقى اخلص التاء من راء بايه راء مفخمه واحنا عندنا اي راء محركه بفتح في القران تفخم قولا واحدا عند الامام حفص اقول ايه وترى وترى ما اقولش وترى ما ثبتش هي الشفتين ولا اقول وتركهم ما تنفع مش مقبوله صح مقبوله يا شيخ عصام لا مقبوله يا طبعا شيخ محمد لا طبعا طيب لا يبو مقبولة دي لا طبعا لا يبصرون لا يا أخي ما ينفعش الكلام ده احنا كله بنقول باب ولا باب أحسنت كده آه.
يبقى إيه لا يب نعم باب تمام نعم آه ل- لكن ما قلتش يبو وبعدين قلقلة ما عملش فتحة بقى ما قلتش لا يبصرون يبقى ما نعم.
تنفع خالص نعم.
يب القلقلة الأصل فيها أن أنا إن أنا بسكن الحرف تسكين كامل ميت نعم.
لكن نتيجة اهتزاز المخرج بينتج عن اهتزاز إيه يعني جزء من الحركة نعم اللي هي للفتح جهة الفتح خلاص نكمل بقى ان شاء الله اتفضل في كمان مولانا اه مثلهم كمثل ب- خاصة سيما الناس المبتدئين ممكن ينطق سين مثلهم يقول لك كمثل.
نعم ده مصيبة تانية آه.
دي لا وبرضه فدي لفة لل- لل- دي و- من و- الأحرف اللي ب- بنخرج والثاء فيها طرف أحسنت.
اللسان والثاء لو ما ما ما, ما ابدلت بسين ممكن تغير معنى في في تغير.
كثير من المواضع في القرآن وظلمات في ناس بتقول ظلة آه.
فخم اللام ل- كوزير فخم ظل- للوجه اه في ظلمات ظلمات اه نعم ما- ورش ورش مش بيفخم في دي لا.
بيفخم ال لا، ال ما أنا هو في ب- آه، انت قصدك ان آه.
في ضاءات اه جه بعديها لام نعم.
آه، آه، تفخم فيها اللام إذا حركت اللام بالفتح آه، والظاء عندما تكون ساكنة أو محركة بفتح نعم.
صح؟ طيب نكمل بقى إن شاء الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون
صم بكم عمي فهم لا يرجعون انا لو قعدت اتكلم على الايه دي والاخطاء اللي فيها بس محتاج اخد ربع ساعه لثلث ساعه فاحنا هنختصر بصوا كده سم السم ده قاتل صح نعم لكنها ده صمم تمام ربنا يعافينا واياكم حاجه تانية خطا تاني يبقى بدل الصاد بسين في نفس الكلمه بقى اسمعوا كده صم ولدت واو نعم صوم عارفين ليه اي ميم مشدده نون مشدده اي اخفاء بغنه ايه اللي بيحصل ادغام بغنه كتير من الناس بيستعد للغنه الطويله بحرف مد ان ام هنا برضه نفس الحكايه صم اه في خطا تالت كمان في نفس الكلمه الميم عندي مشدده تغني ايه بزمن طويل نعم صم جه بعديها اقلاب للتنوين مع الباء طب المرتبه في فرق بينهم في الصوت اه الاقلاب اقل مرتبه من الميم المشدده مشددة فاسمعوا كده الخطا واسمعوا الصواب الخطا صم بك ده الخطا اسمعوا الصواب صم اه الصوت الصوت نزل صح نعم الاتنين مش بصوت واحد ما اقولش صم بك ولا صم بك ما تنفعش يبقى اتبقى الشفتين هنا هبقى عملت ايه ميم مشدده ومشيت بالميم دي زمن طويل قوي ما بينتش الايه ما بينتش الاقلاب اللي موجود عندي يبقى صم بك كفايه كده في الكلمه دي ولا ايه جميل طيب في بقى مشكلة في ال- في ال- في الجملة دي عموما أو ال- الآية ديت في القراءة عند بعض الناس يقول لك إيه معلش عصام معاك يا يقول لك إيه صم بكم عمي يفضل قافل كده بعد الغنة عشان يستعد الغنة بتاعت إيه عمي فهم عند الفاء فيفضل ممشي صوت الغنة ماشي وهيئة الإخفاء ماشية معاه وال- أو القلاب ماشية معاه لحد الإيه يقول لك إيه صم بكم عمي فهم وبعدين يبتدي يفتح كده لا ضيع الإظهار احسنت نعم.
لازم افتح الفم الظهر على مع طول العين.
وابتدي احقق صفات ومخارج الحروف اللي هتقابلني يبقى صم بكم عمي فهم خلاص كفايه كده عشان يعني طويل جميل.
حد ليه تعليق آه، منكم على الايه هي بس كل سبب المدة كلها التكلف التكلف احسنت والإمام الج- وليس بينه وبين تركه الا رياض الرياض غريب فكه هكذا قال الامام العالمي من الجزائر الجزء نعم أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم
او قصيب ما تنفعش خالص ده ابتداء يعني عشان ما نزعلش من بعض او قا لا انتوا بترددوا ورانا الاول واحنا بنقرا ولا لا لازم ترددوا ورانا عشان نضبط مع بعض القراءه حتى هيبقى في تلقي يعني ده جزء من المشافهه المشافهه ليها شقين آه سماع من الشيخ وسماع تسميع على الشيخ او قراءه على الشيخ فاحنا بنعمل دلوقتي ايه شق من الشقين بتوع المشافهه ما لا يدرك كله لا يترك كله طيب او قا ما تنفعش خالص او كا او كا او كصا صح مش او قصا او كصيب من السماء فيه هتكلم بقى علاقه على حاجه مهمه جدا وده خطا منتشر جدا جدا اللي هو بنركب غنه في القراءه كلها ونيجي عند الغنه ومحل الغنه ملداش عارف وما نديش غنه خالص يقول لك ايه اسمع كده انا هعمل ادغامات مع الواو بدون غنه وده منتشر جدا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق صح نسمع ده ولا لا طب اسمع بقى صح آه، فيه ظلمات ورعد وبرق نسمع خطوة تاني مرة تانية عشان نفصل بين الاثنين فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اسمعوا ده ولا اسمعوش بالله عليكم نعم.
كده يبقى اللي يعمل ده اللي يقع في هذا يقع في خطأ تركيب قراءة على قراءة نعم.
في قارئ عندنا يضغم بدون غنة حمزة خلف عن حمزة أيوة.
خلف يضغم بدون غنة هو الوحيد من الشاطبية منطقة الشاطبية نعم.
فأنا كده بقى وقعت في خطأ إيه هو تركيب قراءة على قراءة دون أن أدري أنا مش بخوفك ده حقيقة بس أنت زودت زمن بس شوية يبقى احنا خد بالنا لابد من تركيب الغنة لأن النظام هنا إيه بغنة نعم.
يجعلون أصابعهم ناخد بالنا من التفخيم والترقيق لابد من التخليص أصا أصا وبرضه ما أقولش يجعلون أصا وأعمل بدل كل ما هيقابلني حرف مفخم مرقق ممكن أفصل بينهم بإيه بحرف مد في آذانهم من الصوا آه صوالع من الصوا من الصواعق والعين هنا إيه ضعيفة والقاف مكسورة فبعد ما خلص الصوت على طول ابتدي اخد هذه الابتسامة واخلص الحروف كلها من الصواعق تمام معايا نعم
حذر ما قلتش حذر حا حا دي مش في القرآن خالص مم.
ما في حا في القرآن هي حا حذر حذر لا ما تنفعش حا لا انسى خالص كلمة حا دي خالص على رأي شيخنا الشيخ أحمد عامر اللي يقول لك ايه انت بتقول حامد ولا حامد ولا لحمة ولا لحمة ولا لحمة ولا لحمة زي ما بيقول الشيخ عصام لا هي حا حذر حذر وانا ما بعملش تكلف نسمع بقى ناس تقول لك ايه عايز بقى يخلصها كويس يقول لك ايه آه من الصواعق حذر الموت حي لا حي دي برضو مش م- ما تنفعش في القرآن هي حا بس تمام وزي ما بتقولها بطبيعتك قولها في القرآن تمام والله محيط الطاء مفخمة لكن الغنة عندي مرققة اخلصها ازاي بقى يا شيخ محمد والله محيط طم ما اقولش طم ايه يا عم ما ينفع المفخم يسيح على المرقق كده آه.
ويبقى المرقق مفخم ما ينفعش الغنة عندي مرققة لابد وأن تكون مرققة نعم والحرف المفخم واحنا عندنا ايه ده احنا عندنا طاء مطبقة مست- مستعلية استعلينا آه، قوية جدا أقوى حروف الهجاء على الإطلاق نعم.
يبقى لابد من التخليص بسهولة محيط طن ما اقولش طن واثبت هيئة شفتين بهيئة الطاء تمام معايا؟
نعم نكمل يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم
يكاد البرق يخطف هجيبها أبصارهم تاني بس عشان الشيخ محمد سرح شوية لا لا أنا بس سرحت في الوقف اه هو الوقف كمان موهم شوية نعم صح موهم انا أيوة.
عارف إنت هتقول لي ايه تخيلت بس هتقول لي ايه هتقول لي يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم مشوا فيه مشوا فيه صح تخيلت بس لا وده صح صح انا حبيت اقف وقف بعيد عن وقف المصحف لان نعم.
انا عندي الوصل اولى نعم.
الصلف ما في مشكلة ان انا اقف وارجع تاني اجيبها بقى تاني بقى في الوقف الصحيح تمام اما ان انا اقول او كصيد من الس... احنا فين يكاد البرق يخطف ابصارهم واقف او اقول آه، كلما اضاء لهم مشوا فيه وابدا بيها كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا نعم.
ما وصلش قاموا نجيبها بقى على بعضها كده نفسكم طويل نعم طيب يلا ان شاء الله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد واضح ان ذوقنا متعشين كويس بس انا لسه ما اتعشتش بس كده النفس كان قصير بس جبتها برضو بفضل الله تعالى باقل نفس وباقل مجهود ما بذلت مجهود كبير جميل قوي نكمل بقى ان شاء الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيكم الوجه ده لو قعدنا نتكلم فيه اسبوع كل يوم ان شاء الله هنلاقي فيه اخطاء كتير بنسمعها من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران لكن احنا هنجري بقى بسرعه شويه كده يكاد البر لا الباء ايه مرققه البر البر البرق البرق وخلاص بسهوله انا ما عملش مجهود دلوقتي ما اقولش بقى ايه ما اسمعش بقى اللي بيقول ايه يكاد البرق يخطف لا برق دي ايه لا كده لا، انت بتعمل اماله كده دي حاجة تانية إمالة أيوة بتعمل إمالة أحسنت يخ وما فيش يخ يخ يخ يخ يخ يخ أنا كل اللي بعمله دوت ده تحريك للشفتين بس بيخلص لي كل المشكلة خالص أبصارهم برضو زي الأولية لا أب أب أب صا زي أصابع كلما أضاء برضو زي إيه زي اللي قبليه أضاء لا ما نعملش بدل يبقى ناخد بالنا وإذا دي بقى اللي تمشي بالورش اللهم ما تنفعش كده دخلت في ورش نعم.
هي أولى أولى عندي الضاء وقع بين مرققين وقع بين الهمزة و اللام المرققة يبقى ايه أولى أولى يبقى أنا في النص هاخد هيئة التمويز البسيطة جدا اللي لا تصل إلى الضم ولا يبقى في يكون فيها ايه مبالغة يبقى ايه أظلم عليهم آه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم زي أبصارهم الأولانية إن الله على كل شيء قدير اسمعوا بقى شيء دي الغنة اللي احنا حذرنا منها قبل كده اوعى تخلي القاف مدغمة بغنة القاف هنا مخفاة النوم مخفاة فيها ما في عندي ادغام بغنة خلاص يبقى ايه شيء شيء ده صوت ادغام بغنة ليس اخفاء بايه بغنة لكم ان شاء الله انتوا معانا ولا ايه انا انا معاك حاسس ان طبعاً.
انتم صع... ولا العشاء كان تقيل
احنا على كلمة ماط يقول لك ماط ظلمات اه اللي كان قصدي ظلمات أنا لا فيه، آه، يا ماط.
ظلمات لا في ناس كتير يقول لك ماط لا ما تنفع مش مقبوله يا شيخ عصام ايوه يا ايوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جميل أوي أوي أوي آه يا أيها الناس ده إيه مد إيه مد منفصل منفصل منفصل إيه حكما لا شكلا نعم صح نعم آه آه يا دي لوحدها بالظبط أيها- لكن هي آه، آه، آه، رسماً.
بيسموه بحكما لا رسما نعم، حكماً.
لان في الرسم هي متصله رسما نعم.
خلاص آم، اعبدوا لو هبدا بالهمزه الوصل همزه الوصل هبدا فيها ده فعل صح نعم.
ثالث الفعل مضمون ضمه اصليه ومش من الافعال اللي هي شاذه عن يمضوا القاعده ويمشوا ويمشوا.
ايوه بالظبط كده ويقضوا وابنه آه، يبقى ايه يبقى ابدا بايه لو هبدا بيها وليه ممكن اقول يا ايها الناس اعبدوا صاحب النفس القصير وبعدين ابدا اقول ايه اعبدوا ربكم الذي خلقكم تمام آه خلقكم بقى كتير من الناس بقى بتعمل مبالغات غير عاديه القاف والكاف تخلصهم سهل جدا لو انا سبت نفسي للفطره وانا بتكلم عادي اقول ايه خلقكم خلقكم خلقكم انا عايز كده في القران الذي خلقكم خلقكم ما اقولش خلقكم زي ما بنسمع خلقكم ما تنفع خالص ما خليش القاف كاف والكاف ايه قاف والذين من قبلكم نفس الايه اللي هي ايه شيء قدير لعلكم خدوا بالكم من دي بقى لعلكم تتقون تتقون تتقون في فرق اه ممكن واحد يخفف التاء ويخليها تاء واحده بدل ما هي مشدده تبقى مخففه تمام نكمل ان شاء الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جميل ايه الاخطاء اللي بنسمعها في الايه ديت احنا بنجري دلوقتي عشان ناخد صلاة حضراتكم ان شاء الله آه، و- والا محتاجين وقت كبير جدا للتعليق على الاخطاء اللي إيه اللي موجوده في الايات اللي بنسمعها مش الاخطاء اللي في الايات الايات لا, لا خطا فيها بفضل الله تعالى آه، الارض الذي جعل لكم الارض الارض ايه الأ- فين الراي يا عم الشيخ كلها للشيخ ممكن يكون جعان بس ما ينفعش ان احنا ناكل في القران حرف الارض ارض مش ده الارض عند الوصل الارض اه عند الوصل عند الوصل.
انا بتكلم على على الوصل نعم لكن وقفا اقول الارض تمام اه آه، خدوا بالكم بقى من الخطا دوت يمكن ده مشهور لكنه مش كل ح... مش اي حد يسمعه الا اذا كان متخصص في سماع فصل الكلمات اسمعوا كده والسماء بناء تاني والسماء بناء انا عملت ايه سكنت الهمزة
وفصلت فصلت فصلت بين الكلمة خليت الهمزة بدل ما هي في السماء بقت أبناء آه.
والسماء بناء بناء لا ده لازم أوصل الهمزة بالسماء وأخلي بناء لأنها لوحدها مفتوحة طب أجيبها إزاي اسمعوا الخطأ والصواب إن شاء الله والسماء بناء والسماء بناء فصلت تاني والسماء بناء والسماء بناء الأخيرة ديت دي الأخيرة مش الخطأ.
مظبوطة صح؟
مظبوط مظبوط لا الأخيرة خطأ الأولى اللي صواب انتوا اتلخبطتوا؟ أنا لخبطت الأولى صواب يا مولانا طيب أقول الصواب الأول وبعد كده نقول الخطأ وركزوا معايا بقى بالله عليكم عشان عزيز مشاهدينا الكرام يركزوا هما كمان هو الغرض الاستفادة هو العشاء كان إيه؟
والله احنا لسه ما تعشناش اصلا لسه ما عشاش يمكن ده سبب التعب يعني بس ما- يعني ما تأملش إن إحنا عشيك يعني
أنا بقى في أفضل- القناة أصلا قناة الرحمة قناة ال- إن شاء الله الكرم كله إن وأنا شاء أحسن الله كذلك وده أفضل زاد يا مولانا طعام نعم إن شاء الله أحسنت يا شيخ عصام أحسنت الدنيا يرزقنا إياكم الإخلاص والسماء اسمع كده يا شيخ محمد بقى عشان تركز معايا عشان انت مش مركز معايا قوي والسماء بناء والسماء بناء الأولى صواب
انت اتلخبطت في الاثنين لا والسماء طيب. انا هقولها في سرد القراءه وركزوا معايا فيها عشان عايز بس تاخدوا بالكم من الخطا دوت احنا محتاجين احنا بنتعلم ايه في البرنامج ده بنتعلم فيه كيفيه سماع الخطا حتى اللي نقع فيه ولو وجدنا احد يقع في هذا الخطا بنصوبه اسمعوا كده الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء الأولى أنا فصلت الهمزة نعم والثانية لم أفصل الهمزة نعم.
انتوا اللي فاصلين لا يا مولانا أترضى يدوه يزداد فيه تجملا نعم، إن شاء الله.
نعم تربية أ- أ- أكمل بقى أ- أكمل أ، فأخرج لا ما تنفعش خالص فأخرى فأخرى فأخرج أ، به من الفرز فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أندا أنتم الاثنين بغنة واحدة لأن دول مرتبة واحدة من مراتب الغنة أن وأن الاثنين زي بعض ضبط الغنم يعني ايوه بالضبط كده ضبط الغنن في المرتبه الواحده نكمل بقى ان شاء الله عشان الاتصالات آه، ناخد اتصالات آه، مشاهدينا الكرام طب نشرب طيب إيه؟
ونسمعكم ان شاء الله برضه أبشر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أنا علق في الآية ديت على وقف بس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا أنا وقفت على فأتوا فأتوا يعني إيه؟ تعالوا طب ده مش مش ده المقصود فأتوا بصورة أي صورة؟ من مثله اللي هو القرآن نعم
ماشي التحدي لسه ما خلصش وادعوا شهداءكم يبقى اكمل حتى اول التحدي وبعد كده ابدا بيه نعم اخر التحدي اللي هو وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين زي ما عملنا بالظبط خلاص ده اللي هنعلق عليه في الايه في الايه وناخد اخر ايه بقى ان شاء الله وبعد كده ناخد صلاتكم ونسمع بعد كده اثناء الاتصالات ضيوفنا الكرام فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بارك الله فيكم وفيكم الله الله بارك خلاص كده نختم البرنامج بس يا مولانا طيب آه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ما تنفعش فاتقوا هي فاتقوا اتقوا اه ناخد بالنا فاتقوا النار لا النار النار.
ناخد بالنا النون هنا مرققة والألف مرقق الراء هي المفخمة التي وقودها الناس والحجارة ما تنفعش والحجارة أعدت للكافرين الهمس بتاع التاء لهو- لابد منه مش أعدت للكافرين تحس إن عنده زغطة أعدت للكافرين هي أعدت للكافرين معنا اتصال طيب نسمع آه، مشايخنا آه، شيخ محمد نسمع بقى صورة الناس الورد بتاعنا طيب حاضر
احنا معانا ورد طبعا ورد الأطفال اللي هنسمعه دلوقتي اللي هو صورة الناس هنقراها وأطفالنا يتابعونا عشان نسمعها منهم إن شاء الله بإذن الله تعالى اتفضل يا شيخ محمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك شيخ محمد بارك الله فيك شيخ محمد آه نسمع الشيخ حسام بعد الحاج أم احمد ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا ام احمد ازيك يا شيخ الله أشرف يحفظك جزاكم الله عنا كل خير خيرا جزاكم ان شاء الله الله يكرمك تقراي معانا بقى ورد اليوم ولا تقراي معانا من سور- سوره الناس لا ورد اليوم إن شاء طيب الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب بالله عليك يا- يا يا حاجه ام احمد نعم انت كده مش بتتعبي من القراءه دي أتعب اه لا، مش بتعب بتحسي إزاي؟
باي مجهود نعم طب نقلل المجهود ده شويه حاضر نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم حاضر بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت, الله أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم خلي بالك من حاجه بس يا- نعم.
يا- يا ام احمد احنا اتفقنا ان احنا ما نزعلش من بعض بقى احنا بنصلح لبعض القراءه اتفضل و- وبنساعد بعض على ضبط القراءه الصحيحه اتفضل ذهب ال- جبنا اللام المفخمه لام اسم الجلاله ايه الاولى مرققه قلنا ذهب الله حاضر.
هي ذهب الله حاضر مم.
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم طيب.
بكم عمي فهم لا
طب خدي يرجعون بالك من حاجه تانية اتفضل الميم مش عليها شده ايوه والميم المشدده هنعمل ايه هنشد هنشد هنغناها نعم صم هتتغني معانا حاضر اي ميم عليها شده ح... ي- لو غن.
هعاقف عليها غن.
هغنها حاضر.
لو هوصلها هغنها مم.
حاضر صم بكم عمي فهم لا يرجعون بارك الله فيك يا ام احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا الحاج عطيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ازي أشرف حضرتك حاج عطيات ازي صحتك الله يحفظك وربنا يبارك يا رب في القناة امين يا رب يا آمين.
ريت تزودوا ال- ال- المدة بتاعت البرنامج آه والله انا جالي رسائل بتزويد المده والله برضه يا رب نعرض الامر على اداره القناه ان شاء الله آه، يعني هو لو زادت المده هتساعدنا ان احنا نتكلم اكثر شويه ان شاء الله ان شاء الله اتفضلي يا حاج عطيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس هسالك حاجه عطيات نعم.
يعني انتوا عندكم ساعات تسهروا كمان نص ساعه ولا حاجه لا ما يجراش حاجة عادي عادي طيب نرضى على القناه ان شاء الله اتفضلي ربنا يسهل إن الله شاء يحفظك ان الله شاء الله أوقى بسم الله الرحمن اوقى لا ما احنا قلنا بلاش اوقى دي طيبة.
اوكى أيوة أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الشيخ محمد عمال يخبط نعم الشيخ محمد عمال يخبط على الادغام بتاع مع الياء إيه، و- وحش الإدغام ولا إيه؟
اه اه مش عاجب الشيخ محمد طب آه، آه، آه، طب عايزين أقول لك.
نسمعه بقى الادغام الصحيح حاضر امم أو كص أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ايوه وبرقي و- و- ورعد وبرق يجعلون لا خدي بالك نعم وبرقية أنا عندي القاف مضمومة يجعلون اسمعيني طيب يا حاجة عطيات نعم.
أنا عارف إن أنت محبة لتعلم القرآن بشكل صحيح الله يخليك يا اسمعي وبرقو دي ملهاش دعوه بالادغام خالص آه.
وبرقية وبعدين اخد بقى ايه الادغام مع النون الس- التنوين مع الياء حاضر.
مم.
و- وبرقوا لا.
وبرقوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ممتاز حاجه عطيات في آذانهم لا من- مفيش نعم الف هنا في اذانهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت كويس والله محيط بالكافرين مم.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه مشوا شي مفتوح مشوا فيه مم.
وإذا أظلم عليهم خدي قاموا- بالك اظلم لا اظلم عليهم على طول آه.
مم.
وإذا أظلم ع- أظلم عليهم قاموا عليهم عليهم قاموا تمام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم كويس إن الله على كل شيء قدير آه، بارك الله فيك يا حاجة عطيات اظن اللي بيتابع حضرتك دلوقتي المستوى اتغير تماما ربنا يحفظك ويبارك فيكي واضح انك بتبذلي جهد كبير جدا في التعلم معانا الاستاذ محمد من القليوبيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك أهلا بيك يا شيخ أشرف تحياتي ليك ولضيوفك جزاك الله خيرا
أبتدي إن شاء الله ابدا ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد بالك يا استاذ محمد الرجيم الجيم كده صوتها مش طبيعي الرجي جي جي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم، بسم الله الرحمن الرحيم تمام يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بارك الله فيك يا استاذ محمد معانا ام منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا أم منى.
الله يكرمك يا شيخ أشرف بارك الله فيك يا رب وفيكم الله وبارك الله يكرمك بس آه، سمعت النهاردة الحاج أم خالد كانت آه، آه، يعني في برنامج مع الشيخ مسعد أنور كانت مريضة ندعي نسأل لها الله العظيم بالاستشفاء إن وبارك شاء عظيم أن الله يشفيها نسأل الله آمين يا العظيم رب أن يشفيها.
آمين يا رب يجعل يا رب دعانا لكل مرضى المسلمين يستجاب إن آمين شاء يا رب الله آمين هي ومرضى ربنا المسلمين جميعا يكرمك إن شاء الله ويجازيك عنا خير يا رب ربنا يحفظكم إن شاء الله الله يكرمك أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا بسورة خدي بالك من- من حاجة نعم أم منى اتفضل.
فأتوا بو الباء مكسورة عندي أي بي بيسو فأتوا خد بالك من حاجة بقى بسورة اسمعيني من- طيب بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة كبيرة قوي تخليص الكسر من الضم نعم يبقى نعمل إيه بقى بص أنا هعمل إيه مم.
فأتوا بي فأتوا بيسو بي أيوه فأتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين لا أول ما الاقي نفسي هنقطع ربنا مش بيعذبنا بخيرتنا القرآن أول ما الاقي نفسي هيتعب هقف إن شاء الله وابدا بقى بدايه صحيحه ان كنتم
أعيدها تاني ان كنتم بس من الاول ان كنتم إن كنتم صادقين مم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بارك الله فيك يا ام جزاك الله منى خير ربنا يكرمك بارك السلام الله فيك عليكم خد بالك من تفخيم الغنم بس ساعات بتفخم منك شويه كده لكن بسم الله ما شاء الله آه، ضيوفنا كلهم مستوعب.
بسم الله ما شاء الله يعني ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا بقول الآية رقم 23 ايوه آه، أنتوا قلتوا الوقف ممكن فأتوا هتدي بمعنى خاطئ إن هو المجيء يعني ايوه نعم آه، طب أنا برضو لو وقفت وادعوا هتدي برضو معنى مش مش واضح تمام بس ده بس ده افضل افضل بس مش مش مش مش معنى مقبول انه ي- يفهم بشكل خطأ او بشكل طيب تاني انا مثلا لو احنا وقفنا فأتوا بسورة من مثله وبعدين اقول تاني فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ممكن، او ممكن.
اقف بعد وادعوا مش ممكن كده؟
مع اول تحدي يعني قصدك مع اول وادعوا التحديات شهداءكم واقفوا على بعد شهداءكم تمام.
مش افضل من ادعو تمام كده يعني مش خلاص عارفه يعني إزاي.
جزاك الله خيرا احنا طبعا مهم قوي ان احنا نسمع منكم تفاعل اه لا هو بس يعني انا حسيت ان وادعوا فهتدي برضو يدعو ربنا مثلا يخلصهم او حاجه فهتدي تمام.
معنى ايه غير برضو ال- ال- الموجود في الايه يعني طب جميل يبقى احنا كده هنقف اما على من مثلي يا مثله يا اما شهداءكم يا اما مثلاً.
شهداءكم ايوه انا وقفت في النص عشان بس ايه اقرب المساله للنفس حتى في اسلوب تشويق وادعو هيعرف عايز يعرف بعديها ايه اه عشان محمد بيقول فيها اسلوب تشويق لكن لكن احنا يعني الرأي ال- يعني اختلافنا في ال- في الاراء في الوقف ده دليل على ان الوقف في القران ليس له سبب.
آه، آه، ضابط ضابط آه، آه، صح بالظبط و- وليس توقيفي عن أيوة النبي صلى الله بالظبط، عليه وسلم بالظبط.
ولكن فيه اجتهاد بدليل ان احنا بنلاقي مصحف ومصحف تاني نحطهم جنب بعض نلاقي ده فيه عليه هو يعني ال- بص ال- اسمعيني حضرتك الوقف مع النفس ب- بما يفيد المعنى لا ده مش كده كمان ده انا اقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا يعني اتفضل.
بتحصل وده بسبب ايه اجتهاد العلماء وده يعني كله ليه اجتهاده يعني آه، بنلاقي وقف ميم يعني لازم أيوة.
وفي, وفي مصحف تاني جيم او آه، صدر أيوة.
معايا حضرتك أيوة، فباب الاجتهاد بس باب الاجتهاد مش لينا احنا لكن احنا ايه بنحاول ان احنا نقرب المسائل بس ايوه اتفضلي يا ام عبد الرحمن تقراي معانا ان شاء الله جزاك الله خير اقرا منين ابداي بقى من آه، اول الورد ان شاء الله آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت خدي بالك ام عبد الرحمن احنا قلنا ايه آضاء يبقى انا كده عملت بدل زي امنوا الفتحة اه خلاص يا حضرتك الف... ال... ال... الهمزه المتحركه بفتح المحركه بفتح بسرعه للضاد على طول اضاء اضاء فلما أضاء لا لسه بنعمل برضه بدل برضو كده اه بنعمل الماده اه أضاء أضاء- لا برضه بص حضرتك اسمعي كده أيوة.
فلما اضاء اضاء حضرتك بتقول ايه اضاء كده دخلنا ببدل آه، طيب. فلما أضاءت ما حوله لا ذهب كده دخلنا في الفات كتيره بقى حاوله اسمعيني يا ام عبد الرحمن اتفضل حاوله كده جبنا قلب برضه اسمعيني كده احنا بنتكلم في البرنامج على ايه على اننا نقرا القران بشكل سهل تمام اتفقنا اسمعيني كده حضرتك كده فلما اضاءت ما حول كده انا بقى عمال أم- اولد في مدود اسمعي بقى الص- القراءه السهله فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وانا نسيت اقول ان احنا آه، آه، الوقف على ذهب الله وقف قبيح لا لا ما ينفعش ذهب الله آه، قبيح لان في ناس كتيره نفسها بايه محرم ده محرم لا هو ما انا بقول لك قبيح في ناس نفسها بينقطع هنا لا اقف قبلها بشويه اول ما احس نفسي ينقطع اقف قبليه اتفضلي يا ام عبد الرحمن فلما أضاءت ما أضاءت ما حوله لا حاوله جبنا الف حاوله على طول ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم خدي بالك.
لا- نعم اسمعيني يا ام عبد الرحمن عمي كده انا بعمل هيئه فيها تكلف عمي هي عمي عمي
صم بكم عمي فهم لا يرجعون بارك الله فيكي خد بالك بس ان احنا ب... حضرتك بس الخطا اللي باين قوي هو ان حضرتك بتمطي الحركات فتوصليها لمدود بعد الحركات على طول لكن القراءه طيبه جدا والحروف طالعه كويسه جدا يعني معانا ابو حنين السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الشيخ أشرف ابو حنين من البحر الاحمر نعم أبو انت حنين ارسلت الي برساله نعم آه طب قول الرساله بقى عشان انا يعني نسيت ان انا اعلن عنها على الهواء أولا تفر... أولا أهنئك ب... بفكرة البرنامج فكرة جميلة جدا يا شيخ الله أشرف يحفظك ربنا يفيك والله مش ده لا لا مش ده اللي انت بعته في الرساله عشان تفتكر ان انا بقول كده عشان باب لا، البرنامج.
لا، لا، هقول- هقول على لا انا الرسالة.
عايزك تقول على طول اختصر وقول على ال قول الرسالة.
طيب، الرسالة كانت مجرد إن يبقى ب- بنفس الفكرة بقى هو ورد للكبار وورد للصغيرين فيبقى مع حضرتك اتنين ضيوف واحد برضه للورد الك... لل- للكبار وواحد و- للورد لل... للصغيرين دي كانت فكرتي يعني.
عجبتني الفكره قوي يعني, يعني ابو حنين يقصد ان انا يبقى في عندنا آه، ضيف شيخ كبير في الآيات الكتير.
والضيف شيخ آه، صغير في السن و- و- والشيخ ال- ال- ال- كبير.
الكبير يقرأ الآيات بتاعت الورد اليوم والطفل الصغير يقرأ الآيات بتاعت اه جميل أنا عجبتني الفكرة قوي
يبقى اكتر تواصل يا شيخ اشرف مش اكتر يعني نحاول نطبقها إن شاء الله بفضل الله عز وجل هو المشكلة بقى التوفيق بقى في الايه في المواعيد بس وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا شيخ الله يحفظك الله يحفظك أو حنين ابدا وبعد كده حنين ان شاء الله طيب، اتفضل، اتفضل او كصيب يا شيخ اشرف من اول آه، أو كصيب من السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات لا خبالك يا أبو حنين وبر أبو حنين نعم
أنت أنت عملت إيه؟
الله الله فخمت الميم الصوت يا سيدي أشرف بقول لك فخمت الميم الميم أو كصيب من السماء فيه ظلما ظلما لا فخمت منك الميم شوية مات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في لا.
آذان خد بالك في احذار تحذير هنا للإمام الجمزوري واحضر لبن آه.
معايا يا أبو حنين أنت سامعني ولا مش سامعني؟
معاك سامع- سامعك يا شيخ أشرف أه خد بالك أنت عندك هنا آه آه مين بعدها فات اللي هي فين أصا- أصابعهم في ما ينفعش أقول أصابعهم في لأن كده احنا عملنا إخفاء والميم لا تخفى واحذر لدى واو وفى أن تختفي نح- نعم واحذر لدى واو نعم تمام حافظ أنت تعرف حافظ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر حذر الموت والله محيط بالكافرين بارك الله فيك يا أبو حنين يا أبا حنين أنت قراءتك كويسة بس التفخيم والترقيق عايز تظبط شوية تابعنا بقى وأنت هتظبط آه، ت- كلامك.
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته داخلة خناقة يا حنين ازيك يا حنين نعم ازيك عاملة إيه كويس الحمد لله بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله سمعنا بقى صورة الناس
الناس اه عشان نسمعها بقى من الشيخ عصام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس أيوة كده.
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس طب خدي بالك بصي يا حنين حنين نعم احنا اتفقنا ان احنا اتفقنا ان احنا هنظبط بقى القراءة مع اطفالنا كمان الجمال بصي كده اسمعي مني كده النون انا هعملها ازاي إيه.
قل اعوذ برب قل الناس أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك يا حنين آه ناخد بالنا بس من الغنن وفي يعني آه في مساعدة كبيرة قوي من بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله من قصار الصور وسلمنا على بسملة حاضر سلم على رسالة شخصات حاضر يا حنين آه سبحان الله تلاقي سورة الإخلاص فيها آه ضبط للقلقلة
صحيح يعني المتلقي آه وعايز يضبط نفس القراءة وتعوده على القلقلة مع آه آه الإخلاص والفلق.
والفلق برضه داخله معاها في القلقلة شوية ماشي آه الناس النون المشددة كيفية الغنة وزمن الغنة ضبط الغنة بقول حضرتك الغنة دي بتعمل تحريك للمخ وتشغيل يعني يعني فيها فايدة للناس طبعا هو الناس بتسيب غنة ليه يا مولانا الغنة بتعمل تحريك بس لو زادت زيادة عن اللزوم أن- تعمل مشاكل في لا لا طيب. نسمع بقى الشيخ عصام في ال- طب حضرتك بس حضرتك تعالى على كلمة لهم في ناس بتقول لهم لهم دي دي لهجة اه اه وفي حضرتك تاني لو حد حب رد يعرف مخرج اي حرف يدخل عليه همزة ويسكنه عايز يعرف المخرج مخارج الحروف يعني.
تحديد المخرج يعني يتضرب عليها ي- يدخل همزة على الحرف ويسكنه وس- مش لازم همزة انا ممكن ادخل باء عايز اجيب سين اقول ايه اقول ايه باس شين احنا قصدي نقول شاس أت لا لا ده المشهور انا قصدي آه.
اقول ان ايه آه.
آه، نفرض ان في حد الهمزة عنده فيها مشكلة وعايز يجيب حرف تاني يخش يظبطها يا حرف بأي ده.
حرف تاني نعم احسنت من باب الدعاء بس يا شيخ عصام بس أبشر.
من دعوتك يعني اتفضل يا أبشر.
مولانا اتفضل يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك يا شيخ عصام انت والشيخ محمد ربنا يحفظكم حاجة عاطف معانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحيني ان انا ما خدتش بالي ان حضرتك معانا على الها- على الهاتف يعني.
آه إن شاء الله الناس الناس اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك يا حاجة عاطف ربنا يحفظك معنا اتصال انقطع الاتصال طيب انا عايز بقى اقول بقى في سورة الناس الاخطاء اللي بنسمعها اتفضل اسمع كده بقى يا شيخ محمد وصحصح معايا حاضر
كل قلنا ما فيش حاجة اسمها كل قل في ال- الاخلاص والمعوذتين القاف قاف الامر قل نعم آه، اعوذ قل, قل اعوذ برب الناس آه، احنا خلاص النون علقنا عليها ملك الناس اله الناس من شر كتير ناس يقول لك ايه من شر يجيب راء الاولى اول مشدد مفخمه ويجيب راء الثانيه مرققه واقول لك السبب بس لازم بعد ما اخد الاتصال ده معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقرأ من أول الورد ولا- اتفضلي يا حاجه راويه حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لا، خدي بالك.
وتركهم في حاجة راوية.
ظلمات لا يبصرون حاجة راوية.
أفهم.
ذهب الله بنورهم ناخد بالنا لابد من من قولي دي بينو كسر الباء مهم جدا حاضر ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هي فهم ولا فهم فهم ايوه احسنتي فهم لا يرجعون بارك الله فيكي حاجة راوية وناخد اخر اتصال وختامه مسك بسملة عصام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عشر ازيك يا شيخة بسملة اول مرة تعمليها وتسمعينا من التلفزيون ما ينفعش نعم اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون
اه ح- حافظها
محافظ الناس بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يلا قولي الناس بقى يلا ابو خش الجنة يا رب
وسلم على ابي اسمه محمد خلاص وصل الرسالات حضرتك.
اقرأي الناس بقى
وابو اسمه تيتا ومفايز وسلمنا على حميد تيتا أم خالد بقى الحاجة أم خالد هي اللي كانت مريضة ونسأل الله العظيم وبس نعم.
العظيم أن يشفيها يلا سامعينا سورة الناس بقى صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بارك الله فيك يا بسملة بس شيخ حسام بقى يراعي معاكي الغنى تاخد زمانها بس ملك الناس دي لا ها ملك الناس اه مالك مالك اه ما لا، ما احنا مش هنمسك بقى ال- الكبار بيقع طيب قبل آه، الحلقة قربت على الانتهاء وانا عايز بس اقول العلة من تفخيم الراء اول المشدد اه في من شر يقول لك ايه من شر واللي بيسمع بيسمع اخر راء فيسمع ايه راء مرققة نعم شر ري لا لا لا خدوا بالكم العلة بدا ايه انا عندي قاعدة بتقول ان الراء الساكنة سكونا اصليا وسط الكلمة وقبلها فتح تفخم قولا واحدا صح نعم.
وانا الراء المشددة لو فكتها تبقى ايه ساكنة ومتحركة نعم.
الشين مفتوحة والراء بعديها ساكنة وبعد الراء الساكنة راء متحركة اللي هي استكمال مشدد اللي هي على- حركة شد فاللي بيحصل ايه حسب القاعدة بيفخر يقول لك ايه شار ري وده الأثر على اللسان نعم لكن اخد بالنا من حاجة في قاعدة تانية بتقول ايه الراء الأولى في المشدد تتبع الراء الثانية تفخيما وترقيقا لأن احنا لو فكينا الرايين الراء الثانية تبقى مكسورة نعم تبقى مرققة يبقى الأولى تتبع الثانية ولا لا نعم يبقى أنا عندي أي راء مشددة هبص لحركة الشدة إذا كانت شدة بالفتح يبقى الرايين الاثنين مفخمة الحركة بالضم الرايين الاثنين مفخمة الحركة بالكسر الرايين الاثنين رققوا طب هات لنا مثال لراء مفخمة وقبليها كسر عشان نعمل العكس نعم
أولا يعلمون أن الله يعلم إيه ما يسر آه ما قلتش يسر يسرون ليه بقى لأن عندي إيه السين مكسورة هنا فده خلى الرأي إيه؟ تتأثر بيها تبقى إيه يسرون بيعملوا كده والله وده خطأ يبقى إيه من شر يسرون ون- يبقى الراء المشددة تفخم حسب الحركة الفتحة أو الضمة وترقق حسب كسر حركة الإيه الكسر الحلقة خلصت
الحمد لله والسلام.
وأنا سعدت بيكم سعدك الله آه والله والحلقة كانت طيبة بفضل الله تعالى آه كنا نتمنى أن يكون في وقت أطول ناخد صلاة وقت أطول نعلق أكثر على الآيات آه لكن مفيش متشابهات معانا النهاردة في الآيات وإحنا قلنا كل ما هيجي لنا متشابه مر علينا هنتكلم عليه في نهاية الحلقة بشكر باسمكم ضيوف الاستوديو الشيخ محمد فريد جزاك الله خيرا وجزاك سعيد أبو بسملة الشيخ عصام عبد القادر جزاك الله خيرا جزيت الجنة آه، شرفتونا ونورتونا آه، كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا من فريق العمل في برنامج اقرأ وتقي وعلى رأسهم الأستاذ ياسر عامر لا مش أخوي هو اسمه كده الشيخ ياسر عامر آه، ال- الأستاذ ياسر عامر وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم السبت صباحا الساعة 10 صباحا مع برنامج أحكام التجويد في قراءة عاصم بن أبي النجود نلتقي إن شاء الله مع ضيفنا اللي معنا في نفس الملف دوت والباب ده دكتور محمد أبو الحسن نتكلم عن الإجازات ما لها وما عليها نعم.
إيه, إيه, إيه معنى الإجازة السند هل أي حد يدي سند أي حد ياخد سند الضابط بتاع المسألة إيه ده مهم جدا كثر الكلام على الأسانيد والإجازات في هذا العصر ومحتاجين نعرف يعني إيه إجازة ويعني إيه سند ومين اللي يستحق أن ياخد سند ومين اللي لا يستحق أنه يحمل سلسلة من الأسماء بتنتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم بل مش بالنبي بس بل برب العالمين جل في علاه ومين اللي استحق انه يدي سند برضه ومين مش أي يستحق حد احنا يستحق.
بنتكلم احنا بنتكلم احنا اصلا بنتكلم عن اداب المعلم ودي من اداب المعلم آه، اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة